مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين انا عايز النهارده بنعمه الرب اني اركز على ايه واحده او على جزء من ايه في حسقيال 34 جزء من ايه بيقول ايه بيقول ولا سأل رعاتي عن غنمي ورعى الرعاة أنفسهم ورعى الرعاة إيه؟ أنفسهم دي في 34 آية خمسة آية تسعة آسف آه 34 آية تسعة وفي آية عشرة برضو جاب ما يشبه هذا بيقول ها أنا ذا على الرعاة وأطلب غنمي من يدهم وأكفهم عن رعي الغنم ولا يرعى الرعاة أنفسهم يعني برضو مرة إيه تانية بعد بعض بعض الرعاة يرعون أنفسهم يعني يهتمون بأنفسهم أكثر مما يهتمون بالرعيه أو يتخذون عملهم ككهنة لرعاية أنفسهم فكيف يكون ذلك؟ في بعض الكهنة يرعون أنفسهم من الناحية المالية مهما كان الشعب محتاجا ومهما كانت لجنة الكنيسة أو مجلس الكنيسة في عجز عن الوفاء باحتياجاته هم يرعون انفسهم انا محتاج لكذا انا عايز كذا ولا يهمه الباقي او من الناحيه الماليه يكون الكاهن لنفسه ثروه يقول من اجل اولادي من اجل بيتي من اجل معيشتي يرعون انفسهم أو كاهن يحب يأسس له بيت يشتري له بيت يشتري له شقة يشتري أساسات يرعون أنفسهم وساعات تكون رعاية الكاهن لنفسه من هذه الناحية ربما تتداخل فيها زوجته تطلب منه طلبات كتيرة في احتياجات البيت فيحتاج هو بدوره ان يطلب من الشعب او من الكنيسه لكي يرعى نفسه او لكي يرعى امراته يعني شوفوا الكتاب بيقول غير المتزوج يهتم في فيما للرب كيف يرضي الرب اما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امراته ساعات برضو الكاهن مع انه بيتكرس لربنا إلا أنه برضه يهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته بطلبات كتيرة طبعا الكتاب قال الكلام ده حتى عن السيدات المتزوجة التي تهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها والرجل يهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته جايز الكاهن يحاول أن يرعى نفسه من جهة المركز من جهة السلطة من جهة النفوذ من جهة السيطرة على أمور الكنيسة صغيرها وكبيرها خدمتها المادية وخدمتها الروحية ويشعر بذاته يشعر بذاته في بنيانه لنفسه من أجل كده جايز تتعطل الخدمه لأنه عايز الخدمة كلها تكون في إيده يرعون أنفسهم في كاهن يحب يرعى نفسه بأنه ينتقل من كنيسة صغيرة إلى كنيسة أكبر أو من كنيسة فقيرة إلى كنيسة أغنى لأنه ما بيهتمش بالكنيسة اللي هو فيها إنما يريد أن يرعى نفسه في إنسان يريد أن يرعى نفسه من جهة الراحة ومن جهة الصحة فلا يتعب لا يتعب في الافتقاد ولا يع- يتعب في العمل التعليمي ولا في عمل الوعظ ولا في أعمال الخدمة لأنه بيحاول أن يرعى نفسه يقول لك يا عمي إن ضعفت وتعبت الخدمة هتنفعني بإيه؟ خلي كل واحد يراعي نفسه الكاهن الذي يرعى نفسه لا يفكر في إن الله يرعاه في آية كويسة بتقول قالها داود النبي قال كنت فتى والآن شخت ولم أجد صديقا تخلي عنه أو فتية له يلتمسون خبزا الكاهن الذي يرعى نفسه بينسى خدمته وينسى مسؤولياته وينسى انه سوف يعطي حسابا امام الله عن الرعايه التي كلف بها ربنا هيقول له الوزنه اللي اديها- اديتها لك عملت بيها ايه والذي يرعى نفسه في امور ماديه او امور نفسيه نفسيه من جهه السلطه بيبقى نسي العمل الروحي ونسي روحياته ايضا على ان عباره يرعون انفسهم ينقصها ان يوضع جنبها عباره بين قوسين انهم يرعون انفسهم باسلوب غير روحي لأن هو بيظن إنه بيرعى نفسه ولكن الطريقة اللي بيهمل بيها الرعية ب- في رعايته لنفسه بيهلك فيها نفسه يبقى إزاي بيرعى نفسه وهو بيهلكها تنطبق عليه حينئذ الآية التي تقول من يجد نفسه يضيعها ومن أضاع نفسه من أجل يجدها كتير جدا الإنسان يفكر أنه بيرعى نفسه بينما في الواقع بيكون بيهلك نفسه وبيرعى نفسه بطريقة غير سليمة يرعون أنفسهم ولا يرعون الرعي الإنسان اللي بيرعى ذاته من هذا النوع لا يرعى روحياته مفروض أن يرعى روحياته واللي بيرعى نفسه يفتكر الآية اللي بتقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه الراعي الحقيقي لا يرعى نفسه وإنما يبذل نفسه لا يرعى نفسه إنما يبذل نفسه السيد المسيح بيقول أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف لم يكن داوود يرعى نفسه حينما هجم على الدب والأسد ليخلص منهم الفريسة من رعيته الراعي الذي يرعى نفسه ربما يهتم كثيرا بكرامته وبحقوقه وبالاحترام الذي ينبغي ان يقدم له وبالطاعه التي ينبغي ان تقدم له وفي كل هذا يخسر الاخرين باسم الكرامه والاحترام والطاعه انسى نفسك وافتكر الآخرين حينئذ تكون راعيا حقيقيا انسى نفسك وافتكر الآخرين انسى احتياجاتك وافتكر احتياجات الآخرين ها أنا ذا على الرعاة الذين ير... لا- يرعون أنفسهم ولا يرعون الرعي ربما يلزمك الكثير من الوقت أن تفكر فيه في احتياج كل عائلة وكل فرد ويلزمك جهد ويلزمك ترتيب عشان ترعى الناس فإذا ما كانش عندك وقت إنك تفتقد أو إنك ترعى أو إنك تدرس احتياجات الناس يبقى ما معنى رعايتك ليهم تعمل إيه في الرعاية شوفوا داوود الذي لم يكن يرعى نفسه قال إيه أقسم للرب إنه ألا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي لعيني نوما ولا لأكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب تطبق بأنك تقول إلى أن أجد موضعا للرب في قلب كل أحد في حياة كل أحد لا أصعد إلى سرير فراشي لا أعطي العيني نوما ولا لأكفاني نعاسا المزمور ده بتعطيه لنا الكنيسة نقراه في صلاة النوم لو الكاهن بيصلي المزمور ده بتأمل قبل أن ينام هيلاقي نفسه صحي وما نامش وقعد يفكر كيف إنني أستطيع أن أجد موضعا للرب في قلب كل أحد لكن لو قال ما هو ليهم رب يرعاهم طب ما هو ربنا اللي بيرعاهم كلفك انت برعايته ده ممكن الكاهن اللي اللي بيصلي الترحيم اللي بعد القديسين في المجمع ويقول نحن الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم علينا بسلامك ده يمكن احفظنا بإيمانك دي تدور في مخه على جميع المرتدين اللي بيرتدوا في المنطقة وانعم علينا بسلامك تدور في مخه على جميع اللي بيعتدى عليهم في المنطقة أو في غيرها اللي بيرعى الرعية بيكون بيفكر في صالحها وماذا يعمل من أجلها في كل صلواته وفي كل أفكاره وفي كل تحركاته لا يصلي صلاة تقصية بقدر ما يصلي صلاة روحية من أجل أولاده الصلاة التقصية نقول في أشية الإنجيل الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى شفيهم لكن الصلاة الروحية وهو بيقول الذين سبقوا فرقدوا يكون في مخه كذا اسم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان بيصلي من أجلهم فيما يقولوا الأوشية والمرضى اشفيهم يكون في مخه فلان وفلان وفلان وهكذا تكون رعيته في صلواته في فكره مشغول بيهم مشغول بيهم مش بيرعى نفسه لا ده يمكن صلواته يكون موجهة للناس مش لنفسه مش بيرعى ذاته شوف واحد من اللي تنطبق عليهم العبارة دي بولس الرسول يقول وددت لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد هو مش بي- مش بيرعى نفسه ده بيرعى الناس وددت لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد من الذين تنطبق عليهم هذه العبارة موسى النبي اللي قال لربنا في خروجه 32 بعد العجل الذهبي ومشكلته قال له اغفر لهم وإلا امحو اسمي من كتابك الذي كتبت ده مين اللي يقول الكلام ده لا تغفر لهم ولا تمحو اسمي من كتابك الذي كتبت يقول له يا رب انا مش عايز اخش الملكوت وحدي لا اما اخش وكل دول معايا لا مانيش داخل واحد عنده دال لما ربنا بيكلمه بقوه بقوه الحب اللي بينسى فيه ذاته ويفتكر الاخرين اللي بيرعى الآخرين اللي يقول زي بولس الرسول في أعمال عشرين وهو بيكلم شيوخ أفسس بيقول ثلاث سنين لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل أحد واللي بيقول في رسالته الثانية لكورنثوس بأسفار مرارا كثيرة بأختار في البرية بأختار في البحر بأختار من جنسي بأختار من أخوة كسبة بأختار من اليهود من الأمم عايش في أختار أختار أختار أختار وأسهار لأنه بيفكرش في ذاته لا يرعى ذاته لا بولس الرسول ده كان بيرعى ذاته ولا كان بيبذل ذاته كان بيبذل ذاته عشان كده في آخر أيامه قال في تيموثاوس الثاني أربعة قال أنا الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر أسكب سكيبا ده الشخص اللي ما بيرعاش نفسه وبيرعى الآخرين بيسكب سكيبا الراعي الذي لا يرعى نفسه وإنما يرعى رعيته يحتمل من أجل رعيته يحتمل يحتمل التعب ويحتمل الإهانات من الآخرين ويحتمل السهر ويحتمل الصوم من أجل الناس يعني إحنا جايز جايز جربنا الصوم كقانون في الكنيسة وجايز جربنا الصوم من أجل أنفسنا لكن هل جربنا الصوم من أجل الآخرين يعني مشكلة من المشاكل نقول نصوم لها يومين عشان ربنا يحلها اليومين دول مش من أجل ذاته ولا من أجل إن القانون لا من أجل الآخرين قرأت قصة مؤثرة عن المهاتما غاندي المهاتما غاندي كلمة مهاتما يعني الروح الكبير يعني اللي هو الزعيم الروحي للهند بيقول جات له امرأة أخطأت وعايزة تريح ضميرها فأمرها إنها تصوم أسبوعين وبعدين رجعت له بعد شويه قال لها صمت الأسبوعين قالت له لا ما قدرتش قال لها معلش يا بنتي أنا أصومهم بذلك ده إيه القلوب الحنينة دي اللي يصومهم بدلها الناس اللي لا يرعون أنفسهم وإنما يرعون الآخرين تلاقيهم يهمهم راحة الآخرين روحيا مهما بذلوا من جهد قيادة الناس للتوبة مهما بذلوا من جهد جايز إنسان متعب في خدمة تقول انا استريح منه واطرده من الخدمه تبقى ريحت نفسك انا استريح منه يعني ريحت نفسك لكن لما تفكر ازاي تهديه ويبقى كويس يبقى بتريح الاخرين مين فينا بيعمل كده في سؤال محرج شوية ممكن الكاهن يسأله لنفسه أنا دلوقتي سبت وظيفتي في العالم وبقيت قسيس هل لو استمريت في وظيفتي في العالم كنت هبقى في المركز المالي اللي أنا فيه دلوقتي ولا ما كانش هيوصل ولا أنا دلوقتي لما خدت دخلت في الكهنوت بقيت في حالة مريحة أكتر وفي غنى أكتر وفي رفاهية أكتر هل أنا أخذت من الكنيسة أم الكنيسة أخذت مني أنا في موقف المعطي أم في موقف الآخذ سؤال إن ما سألتوش لنفسك هيسألك ربنا فيه يعني هو لابد السؤال هيجي هيجي سواء أنت أردت أو لم ترد أنا يا رب مفروض إن أنا كرست نفسي ليك لكي أعطيك لا لكي آخذ يرعون أنفسهم هو ما فيش مانع إن الإنسان لما يبذل نفسه من أجل الله ربنا يهتم بيه ويرعاه ويكبر فيه على شرط إنه يكون عمل ما يستحق هذا ويكون ما يحصل له مكافأة من الله له على أمانته في الخدمة وعلى بذله يكون ما عنده مكافأة من الله له على بذله وليس سعيا منه في رعايته لنفسه وليس سعيا منه في رعايته لنفسه هو ربنا حطهم جملتين مع بعض حطهم جملتين مع بعض يرعون أنفسهم ولا يرعون الغنم الاتنين مع بعض في إنسان بيهتم بنفسه روحيا وبيهتم بالرعية روحيا لكن إذا الاتنين اصطدموا ببعض يبقى يفضل للرعية إذا اصطدمت راحته براحة الآخرين يبقى يفضل راحة الآخرين واحد بيسأل سؤال بيقول بعته لك قبل كده أجاوب عليه بيقول هل لو الكاهن جات له هدية سيارة فاخرة مش عارف عينين الناس دول بتنقر ليه الكاهن هل هي من حقه أم من حق الكنيسة أم من حق الخدمة أم من حق أولاده هو طبعا العربة لما بتيجي للكاهن بتجيله علشان يفتقد بها الرعية مش يتفسح فيها على كوبري قصر النيل مفيش حد بيعمل كده فيعني السؤال يحتاج يتفهم بطريقة روحية الكاهن حياته كلها لربنا فكل ما بيجيله بيستخدمه لأجل ربنا يعني واحد مثلا جاله كمبيوتر بيستخدمه من اجل الخدمه تقول بتاعه ولا بتاع الكنيسه ولا بتاع ربنا هو بتاعه وفي نفس الوقت بتاع الكنيسه وفي نفس الوقت بتاع ربنا لكن ياخد الكمبيوتر ويروح شحنته لوحده ويخلي خدمه من غير نظام ده يبقى شويه يعني مفروض ان الكاهن كل ما يعمله يعمله بحكمه كل ما يعمله يعمله ايه بحكمه جات له عربية كويس يشتغل بيها في الخدمة يخدم بيها يفتقد بيها يزور بيها المرضى يزور بيها العائلات ولو الخدمة احتاجت مفيش مانع إذا خدمة احتاجت يصلي إن ربنا يبعت كمان عربية نعم بس مشاوير الضرورية يعني. مش ما مش مشاوير الرفاهية اه بقت من الضروريات بقت من الضروريات لكن لو قال ان العربية دي احسن تستهلك من كثرة المشاوير نستخدم عربية الكنيسة ونوفرها للحاجات ال- الكويسة يبقى تمام أو ما يخليهاش لمشاويره الخاصة والكنيسة تدفع تمن العجل وتمن البنزين يعني ما فيش مانع يستخدمها يبقى كده ما دام في الافتقاد يعني العربية اللي بيستخدمها كان في الافتقاد الكنيسة مسؤولة تبعت له البنزين وتبعت له ال- الكاوتش اللي يخسر وقطع الغيار لكن اللي تستهلك في حكايات تانية الواد عايز يروح آه، بيها مشوار يلعب تنس دي ما تدفعش الكنيسة البنزين شوف زي ما قال القديس الأنبا أنطونيوس قال كل فضيلة تحتاج إلى إفراز كل فضيلة تحتاج لإيه؟ إفراز يعني بالحكمة كل حاجة تمر واحد بيقول لو جاء مبلغ لكاهن لأخوة الرب فهل لو أعطى منه الإنسان مريض في مستشفى يصح أم لا؟ ما هو عايزة تفسير كلمة أخوة الرب كلمة أخوة الرب يعني المحتاجين مش بس المحتاجين يعني اللي بيجوا ياخدوا آه، معونة مالية من الكنيسة إنما كل حد محتاج وبتبقى للخدمة عموما يعني ما دام الشخص اللي دفع حاجة لأخوة الرب لم يقيدها بقيود معينة إذا كان قيدها بقيود معينة تبقى في حدود القيود لكن إذا سابها كده حرة هي المفروض بتستخدم للمحتاجين أيا كان نوعه أيا كان نوعه صدقوني إحنا في أيام ممكن وكيل الوزارة يكون محتاج فيها زيه زي أي موظف ده دلوقتي احنا بنشوف عجب عجب عارف يعني ايه عجب يعني مثلا حتى النقطة دي كنت مرة كلمت فيها الدكتور نبيل آه إنسان مريض وعايز عملية قوم تيجي المستشفى عارفها الحكاية دي أنبياء أنتس تطلب مننا سبعين ألف جنيه سبعين ألف جنيه ده مين اللي يقدر ي- يصرفها دي مهما كان مهما كان ايه عملية بسبعين ألف دي أنا مرة كنت في اجتماع أخوة الرب قلت لو واحدة ست من النوع ده هتعمل عملية بسبعين ألف دي لو باعوها هي وعيالها مش هتجيب السبعين مش هتجيب السبعين ألف صح ناس غلابة يقول لك مثلا آم، عملية آه، نقل كلى عملية نقل كلى في الحقيقة هي عمليتين عملية تتاخد بيها الكلية من الشخص السليم وعملية تانية تتركب بيها تتركب بيها الكلية في الشخص المريض وعملية تالتة اللي هي شراء الكلية وتمنها يعني جايز تشتري الكلية بخمستاشر ألف أو بعشرين ألف على حسب نوعية ونوعية اللي هيديها لك وبعدين تتركب في- بكام وتطل وتطلع من الراجل التاني بكام تطلع من الراجل الأولاني الطبيب بياخد العم... آه، أجرة الجراحة والمستشفى بتاخد الإقامة لغاية لما ي- يقوم ويمشي على رجليه فأجرة الطبيب شيء وأجرة المستشفى شيء آخر وبعدين تتركب في المريض أجرة تركيبها شيء تاني وبعد ما تتركب تحتاج إنها تتثبت لأن ممكن تبقى ريجكتد يعني يرفضها الجسد فعشان تتثبت وما يحصل لهاش أي ريجكشن بتاخد حقن مستمرة على ما أظن يمكن تكلف كل شهر 850 جنيه حقن ولا 1000 جنيه لا في التحليل وغيره دي تبقى قد ايه دي طب دلوقتي افرض ان بلاش واحد وكيل وزاره واحد وزير سابق هيجيب منين الفلوس دي ده يقول له خير لك ان تدخل ملكوت السماوات من غير كليه لا نوضبها توضيبه كويسه الراجل الس- السليم اللي عنده كليتين نقول له خير لك انك تروح ملكوت سموات بكليه واحده من انك تترك زميلك يموت وانت تروح بكليتين ولا ايه رايك في الكلام ده كده يمشي تمام تعلقوها في في جمعيه الرجاء دي بدل ما بنشتري من الناس فقراء واحنا بنشعر برضه بالذنب اننا بنعمل تاخدوا منه كلية وبعدين جايز بعد كده يقولوا له ادينا كمان ربع إذا كان يعيش بربع كلية يتبرع بربع أو نص يقعدوا لما يخلصوا عليه على كل ينفع كل الأمران يعني يا أيام صعبة أيام صعبة الواحد كل ما يقرا في الجرايد عن اللحمه اللي جت من البقر ده اللي وحش دي يقول له اشكرك يا رب اللهم اني صائم يعني جايه خير من الناحيتين يعني واحدة بتقول في كنيستنا اجتماع الشابات لا يتجاوز عدد الحاضرات 25 إلى 30 بينما مفروض الاجتماع لا يقل عن 200 بيقولوا ال 25 30 دول هم المواظبات فقط بالرغم من الافتقاد وإرسال الخطابات وإحضار متكلمين جيدين فماذا نفعل مع غير المواظبين وكيف نجتذبهم صدقوني الاجتماع الشيق يجذب الناس بدون افتقاد يعني الناس بينبسطوا من يكون الاجتماع مفيد جايز تجيبوا متكلمين لكن بيكون ربما مستواهم آه، لا يناسب اللي بي اللي بيحضروا يعني زمان من أشهر الوعاظ اللي احنا عاصرناهم الأرشدياكون اسكندر حنة كان أعظم واعظ في جيلنا كان الراجل ده يعني يشتهر ب- بكثرة الحكايات في وعظه والناس يحبوا الحكاوي يعني آه، في ناس آه، تلاقي العزة بتاعتهم مشوقة وفيها حكايات يحبوها السيدات فيها أمثال يحبوها السيدات فيها آه، مستوى يناسبهم فاكر زمان وأنا أسقف للكلية الإكليريكية آه، كان حدث إن أبونا جرجس بشارة كان خادم في إنا واتنقل من إنا ل... للقاهرة في الكنيسة المرقسية في القاهرة وكان واعظ مشهور وله مكانة في إنا فأسقف إنا ساعتها قال لي ابعت لي اتنين من الإكليريكيين ابعت فبعت له اتنين إكليريكيين كويسين أوي يعني من من الطلبة كويسين اللي اتخرجين يعني وبعدين ما نفعوش ورجعوا واحد منهم كان في هنا واحد في بلد تاني فسألت واحد منهم قلت له ايه يا ابني ما ما نفعتش ليه قال لي صدقني يا سيدنا ده انا كنت بكلمهم من عظاتك انت قلت له عظاتي فين قال لي في اللاهوت الرعوي قلت له لاهوت رعوي وده الناس مالهم بيه ده ده ده ماله ده ده كلام تقول منه لبعض الخدام لحاجة زي كده لكن تقول للشعب حاجات زي دي مش هيجوا قلة خبرة مع انهم اشخاص كويسين وترسموا فيما بعد في الحته التانيه بعد بقى ما اتمرمطوا في الخدمه وعرفوا الخدمه تبقى ازاي فساعات تكون العظه غير مناسبه وساعات تكون عظه مش محبشه يعني عارفين لما تعمل طبخه كويسه وتحط عليها شويه بهارات تديها طعم او تعمل آه، بن تصحنه قبليها تحط عليه قرفة وحبهان ومستكة و- و- وت- وتلاقي ريحة البن تتشم من بعيد كذلك العظة عايزة كده عايزة تحبشها تحبشها ببعض حياء حكايات ببعض أمثلة آه، ببعض آيات ببعض أخبار قديسين ومن الناس اللي ما يعجبوش ده يعجبه ده واللي ما يعجبوش ده يعجبه ده لكن واحد يروح يوعظ كده وعظة حاف تنفعش ما تنفعش شوفوا اجتماع السيدات بتاعتكم او جايز مش بس ان العظه اللي عندكم مش مشوقه جايز جنبكم اجتماع بروتستانتي فيه ناس بيشوقوه او يجيبوا لهم تراتيل تشوقهم واصل طريقه التراتيل في البروتستانت مش زي الطريقه عندنا واحد يقول والتاني سميعه لا ده الكل بيشتغل مش بس الكل بيشتغل بيقول بلسانه ده بيقول بلسانه يدبدب برجليه ويسقف بايديه والحكايه بقت زلابيه على الاخر فيجي عندكم تبص تلاقي الست عامله كده وبعدين عملت كده والواعظ بيوعظ وهي بترز مع الملائكة يا ريت تشوفوا تاني العظة ماشية تمام ولا لا وتجذب تجذب الموجودين ولا لا مفروض ال- الواعظ يكون مجمع كل حواس المواعظين آه، بإرشاده واخد باله هو باصص شايف الموجودين إن لقى حاجة بتنعنس يصحي يعني ياخد باله مش واحد قاعد يقرا خطبة ما تنفعش الحكاية دي جربوا بيحضروا 25 30 إن ما نفعتش الحكاية عندكم جربوا نبع... ربما نبعت لكم واحد يخليهم 15 20 يكون نشيط يعني حاجة صعبة أصل ده حدثت مرة كانوا ناس في اجتماع بلابيس واخدهم الجلالة وبيدبدبوا برجليهم فواحد قال لهم لا يا أخو ما تدبدبوش برجليكم ده المزمور بيقول صفقوا بأيديكم في حاجات لا تؤخذ حرفيا يعني مثلا في آية بتقول حينئذ أخذت مريم الدف بإيديها وقعدت ترقص وتقول الخيل وركاب الخيل ترحهم في البحر الأحمر فهل إحنا ناخد الآية دي بحرفية ونخلي الستات يمسكوا الدف ويرقصوا في الاجتماع ما هو التقليد الحرفي لا يأتي بنتيجة مفروض إن ناخد المعنى وناخد الروح هما بس بيصحوا الناس كويس يعني اما الستات اللي بيلفوا حوالين نفسهم دي ما اعرفهاش الصح بيلفوا حوالين نفسهم احسن ما حد يلف حواليهم واحد بعت لي جواب ملخصه ان زوجة احد الاباء الكهنة تعتبر رئيسته في عمله واضطهدته في شغله لما مررت حياته وجاب امثلة كثيرة يعني ممكن أتدخل في الموضوع لكن أنا خايف لألا تقول لك وكمان تشتكيني لبطرك تزود الحمل عليك أزيد فالحكاية عايزة تفكير شوية عايزة تفكير شوية مش في كل وقت الواحد بيقدر يتوسط لأن ساعات الوساطة بينتقموا منها من طريق آخر معش سيبني أفكر في الموضوع ده وأشوف حكايته إيه. كل جات له بعثة في الخارج فعطلتها له فلو زوجة الكاهن هو خاضع ليها وبيهمل في عمله فلما يروح بره أحسن له إنها تبقى تخلصت منه ومن الإشراف عليه ومن إهماله لكن لما تعمل له كده وتعكسه يبقى هو مش من النوع ده واضح؟ في حاجات ممكن تتفهم كده اتفضل نصلي